الرسول على العدا والشرع لباس لنا لله تبقى عابدا أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء ظل الرسول معلما حياك ربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جعل جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وبعد من المفترض إن شاء الله إن إحنا بدءا من الأسبوع القادم هنبدأ سلسلة جديدة داخل كن قائدا السلسلة دي هي سلسلة الاستعداد لرمضان خلاص ما عادش في وقت على رمضان فهنبدأ إن شاء الله بدري السنة دي يعني إن شاء الله السنة دي هنبدأ بدري مسألة الاستعداد لرمضان استعداد قلبي واستعداد بالبدن وغير ذلك مع إن شاء الله المعسكرات اللي هتكون في المسجد إن شاء الله في المنصورة اللي هنبدأ نعلن عنها إن شاء الله معسكرات الاستعداد لرمضان اللي هيشارك فيها جمع كبير جدا من إخواننا الدعاة والمشايخ ان شاء الله باذن الله بحيث السنه دي يبقى يكون يعني رمضان مختلف معانا ان شاء الله نخش واحنا مستعدين لان مشكله كتير من الناس انه لما يجي يخش رمضان بيخش رمضان وهو ما استعدش فبتكون النتيجه انه يكون حاله بالظبط زي حال لاعب بقاله مثلا 3 4 5 6 سنين ما لعبش كوره ومره واحده نزل يلعب كوره مع اول خمس دقائق هبط هو نزل لعب كتير من الناس في رمضان بيخشوا اول 3 4 5 ايام في رمضان ما شاء الله لا قوه الا بالله والمساجد ممتلئه مره واحده تلاقي الناس كلها هبطت وترجع ناس تيجي مره ثانيه مع العشر الاواخر من رمضان هو ايه اللي حصل اللي حصل الناس ما استعدتش فباذن الله تبارك وتعالى اذا ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا الحياه بدءا ان شاء الله عز وجل من الاسبوع القادم باذن الله درس الاسبوع القادم اذا ربنا احيانا هنبدا ان شاء الله باذن الله عز وجل سلسله الاستعداد لرمضان ان شاء الله تبارك وتعالى اما بقى بالنسبه لدرس اليوم ف فاحنا نتكلم فيه شوية عن القرآن نرجع للقرآن وهيكون إن شاء الله هو عبارة عن مثلا 30 فائدة من سورة الانفطار هناخد مع بعض صورة من صور القرآن نحاول كده نتدرسها مع بعضنا لعل إن شاء الله أن ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا الفائدة الأولى الفائدة الأولى قيمة العبد عندما يحول هذا القرآن إلى واقع عملي الله سبحانه وتعالى يا أحبابي لازم نفهم دي الفائدة الأولى في درس النهاردة احنا ليه نتكلم عن القرآن النهاردة انا هتكلم عن القرآن لان ربنا سبحانه وتعالى لما انزل هذا القرآن انما انزل هذا القرآن ليعمل به ولن يعمل بهذا القرآن ابدا الا اذا فهمناه وعرفناه ودارسناه ابو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه كان يقول انما اخذنا القرآن عن اقوام اخبرونا وخذ القرآن عن علي بن ابي طالب وزيد بن ثابت وابي بن كعب عبد الله بن مسعود أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن من العمل فإذا علموا عملوا قال فأخذنا منهم العلم والعمل جميعا فالغرض النهاردة دي الفائدة الأولى الغرض من المدارسة هو إن أنا أفهم الصورة إن أنا أعرف الصورة وبالتالي أبدأ أعمل بهذه الصورة لأن المشكلة الحقيقية يا أحبابي بيننا وبين القرآن إن الناس في وادي والقرآن في وادي آخر أما النبي صلى الله عليه وسلم فلما سئلت عائشة عن أخلاقه فقالت كان قرآنا يمشي على الأرض النبي خد تعليم القرآن وطبقها على أرض الواقع يا أحبابي الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى هيمكن له الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى هيمتعه إن الشريعة تكون مقامة فيه هو الجيل اللي هيغز القرآن ده لواقع عملي أما الجيل اللي ربنا اداله القرآن فهو ينام عنه بالليل ولا يعمل به فده جيل يعني انفض يدك منه عشان كده انا دايما بقول يا اخواني ودايما بعلم اخواننا في المساجد وفي الدروس وفي الخطب يا جماعه لازم ناخد بالنا من حاجه ان انا محتاج جدا القران ده ان انا اعمل به لازم اثر القران ده يظهر على اخلاقي وعلى سلوكي وعلى طباعي وعلى تعاملاتي مع الناس لازم اثر القران ده يظهر على حالي مع ربنا سبحانه وتعالى علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجلا كما في صحيح البخاري مضجعا راى رجل مضجعا على ظهره نائم على ظهره على رأسه رجل معه هجر حجر يضربه به فينزل الحجر على الرأس فتنفلق الرأس ويتدهده الحجر فهذا فيأتي بالحجر فالرأس تلتئم فيضربه بهذا الحجر مرة ثانية فينفلق الرأس فقال النبي صلى الله عليه وسلم للملكين ما هذا فقالوا هذا عبد أتاه الله عز وجل القرآن هذا عبد أتاه الله عز وجل القرآن فهو ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار احنا محتاجين الجيل اللي يعمل بهذا القرآن الصحابة فيهم قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم فبيقولوا لي يا رسول الله من أعظم الناس أجرا ألسنا بأعظم الناس أجرا فقال النبي وما يمنعكم إيه اللي يمنعكم أن أنتم تكونوا أفضل الناس رسول الله بينكم والوحي يتنزل بينكم لازم تكونوا أفضل الناس ولكن أقوام يأتون من بعدي يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه ده الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى يعزه ويرفع من قدره ويرفع من شأنه في الدنيا والآخرة فهذه الفائدة الأولى الفائدة من لن نستفيد أبدا من هذا القرآن لن تسمو أرواحنا ولا يرفع ولا يعلو مقدارنا عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا نظرنا إلى هذا القرآن بنفس الطريقة اللي النبي علمها للصحابة يعلمهم العشر آيات يفهموا معناها وبعد كده يطبقوا هذا العمل الأمر الثاني سورة الانفطار أو دي الفائدة الثانية سورة الانفطار من الصور اللي هي بتتحدث عن يوم القيامة وما أكثرها في القرآن يعني لو جيت نظرت مثلا إذا الشمس كورت عما يتساءلون عن النبأ العظيم تعال مثلا شوف مثلا إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت وغيرها من الصور وغيرها من الصور تلاقي هذه الصور تتكلم عن يوم القيامة تتكلم عن يوم القيامة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم اختص هذه الصورة فقال في شأنها صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا السماء انفطر إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت وغيرها إذا الشمس كورت دي الصور اللي من خلالها احنا نقدر نشوف الآخرة قدام عينينا طب ليه نشوف الآخرة قدام عينينا لأن ربنا سبحانه وتعالى حذرنا يا أحبابي أن احنا ننسى الآخرة ربنا سبحانه وتعالى حذرنا أن احنا ننسى هذا اليوم الذي سنقف فيه بين يدي الله عز وجل الناس مع اليوم ده صنفين الصنف الأول اللي سبحان الله يوم القيامة كأنه بين عينيه لا يزال يعمل من أجل هذا اليوم الصنف الثاني اللي نسى تماما هذا هذا اليوم علشان كده ربنا سبحانه وتعالى عشان بيقول لنا اوعوا حد في يوم من الأيام ينسى اليوم الآخر ذكر لنا كثير من صور القرآن التي تحمل هذه المعاني تحمل هذه المعاني أوائل الآيات التي نزلت كما قالت عائشة رضي الله عنها كان من أول ما نزل القرآن فإذا نقر في الناقور أي إذا نفخ في الصور وآخر آية نزلت في القرآن كما قال كثير من علمائنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فأول القرآن بيتكلم عن يوم القيامة آخر آيات القرآن نزولا بتتكلم برضه عن يوم القيامة كل ده ليه وكأن الله سبحانه وتعالى يؤكد علينا أن لازم يوم القيامة يا أحبابي يكون قدام عينينا ما ننساهوش ما ننساهوش لأن في ناس نسيت يوم القيامة ودول والعياذ بالله هلكوا مع الهالكين في الآخرة هلكوا مع الهالكين في الآخرة اسمعوا معايا للآيات دي علشان أقول لكم يا جماعة كل صنايعي في ورشته كل والد كريم في بيته كل زوج وزوجة كل أب وأم كل إنسان مسؤول ما ينفعش إنك تنسى اليوم ده لأنك لو نسيته صدقني ستذوق العذاب في الدنيا والآخرة لازم اليوم ده يبقى على بالك زي ما النبي كان بيقول من جعل الآخرة همه همه الأساس الآخرة همه الأساس الآخرة ما بيغيبش عنه أبدا هذا اليوم ده الإنسان السعيد أما اللي ينسى اللي ينساه اللي ينسى اليوم ده لا ده ده إنسان تعيس في الدنيا والآخرة قال الله سبحانه وتعالى اسمعوا كده يا إخواني حال أهل النار ومشكلتهم كانت فين وإيه اللي وصلهم للنار والذل اللي هم عايشين فيه الآن عايشين فيه بسبب إيه اسمع معي لهذه الآيات وأنا أرجو يا أحبابي إن احنا نسمعها بقلوبنا ما نسمعهاش بآذاننا قال الله سبحانه وتعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الناس دي كانت مشكلتها ان هم كانوا في الدنيا لهو ولعب اتغروا قوي في الحياة الدنيا نسوا الآخرة قال الله سبحانه فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا والنسيان هنا يا إخواني ويا أحبابي بمعنى الترك فالله سبحانه وتعالى لا ينسى أحدا ولكن كما أنهم تركوا العمل لهذا اليوم فالله سبحانه وتعالى يتركهم ولا يجيب لهم دعوة والله سبحانه وتعالى يتركهم ولا يقبل منهم اعتذار والله سبحانه وتعالى يتركهم ولا يقبل منهم اعتراف وهذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال زيد بن أسلم وغيره من أهل التفسير فينتظرون الإجابة من ربهم خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة يتركهم الله سبحانه وتعالى تركهم الله سبحانه وتعالى ليه؟ كما تركت أنت العمل في الدنيا أنا هتركك الآن أنا هتركك الآن ويأتيهم تأتيهم الإجابة بعد خمسين ألف سنة بعد خمسين ألف سنة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في مانع الزكاة في مانع الزكاة وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحميت له يوم القيامة صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله عز وجل بين خلقه تعال أديت زكاتك لا خلاص هات الذهب والفضة والحاجة بتاعتك نحولها الصفائح ذهب يقوى بها جنبه وجبينه وظهره خمسين ألف سنة اليوم بخمسين ألف سنة ويفضل ربنا سبحانه وتعالى تاركهم يفضل ربنا سبحانه وتعالى سايبهم كده خمسين ألف سنة هو ده الترك ليه؟ لأنه نسي هذا اليوم نسي اليوم الذي سيقابل فيه ربه عز وجل زي ما النبي قال لنا صورة من صور ترك برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في أخيه ما ليس فيه يريد بذلك شيئا إلا أوقف يوم القيامة على الصراط حتى يخرج من مقال كل الأمم بتعدي وده واقف على الصراط بأهوال الصراط وقلبه يكاد يتصدع خوفا ورعبا وذعرا ومتساب كده متروك كده ليه متروك كده لأنه نسي هذا اليوم نسي هذا اليوم صورة ثالثة ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يفضل ربنا سبحانه وتعالى سيبهم كده تركهم الله عز وجل يكابدون الأهوال يكابدون الأهوال يأتيهم الموت من كل مكان والله سبحانه وتعالى تركهم تركهم ربنا عز وجل تركهم الله بهذه الصورة ليه؟ لأنه نسى هذا اليوم يبقى إذا الحكمة يا إخواني أن ربنا يبدأ أوائل الآيات كما قالت عائشة أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نقر في النقور نفخ في الصور آخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله لأن المقصود أنك ما تنساش اليوم ده إنك ما تنساش اليوم ده قال الله سبحانه فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم إنا نسيناكم وربنا سبحانه وتعالى برضه في آيات يعني والله يا إخواني دايما ترعب الإنسان ترعب الإنسان سواء الناسي أو مش ناسي لأن اليوم ده خطير جدا بالنسبة لنا ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا أحوال أقوام نسوا هذا اليوم وأقبلوا على دنياهم الدكتور بقى في عيادته أو في المستشفى ونسى تماما طاعته وقربه من ربنا سبحانه وتعالى والدكتور اللي في الجامعة وأمنا الفاضلة اللي مشغولة بأولادها وغير ذلك نسوا ربنا سبحانه وتعالى يعني أنا نفسي يا إخواني يعني نعيش مع بعض الآيات دي اسمعوا الآيات دي لأن هي آيات يا جماعة الآيات دي ربنا بيتكلمنا بيها القرآن ده نزل لينا إحنا كمؤمنين ونزل للناس كلها علشان تسمع فاسمعوا الآيات دي ونزلوها عليكم وشوفوا يا ترى انتوا مع الناس دي ولا ايه اسمعوا الآيات دي بقلوبكم علشان أقول لكم إن الهدف الثاني من وراء أو الفائدة الثانية من وراء سورة الانفطار إن ربنا يأمرنا إن دايما يوم القيامة يبقى بين عينينا قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم وقيل اليوم ننساكم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعذبون ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وجرمهم الوحيد وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا يبقى ليه ربنا سبحانه وتعالى دايما بيذكرنا بمثل هذه الصور يا جماعة علشان تهون علينا دنيتنا شوية علشان الإنسان مننا يعمل شوية للآخرة علشان الناس اللي مقبلة على الدنيا صدقني اوعى في يوم من الأيام تبيع اخرتك علشان الدنيا لان ده معناه انك هتخسر الدنيا وهتخسر الاخره اما السعيد الموفق اللي لا يتكلم بكلمه ولا يعمل بعمل ولا يتحرك حركه بل والله لا يسكن سكنه الا والاخره نصب عينيه الاخره قدام عينيه هنا كده زي ما النبي قال من كانت الاخره همه الفائده الثالثه ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيذكر لنا هذه هذا اليوم وما سيحدث فيه من اضطراب في كل نواميس الكون الله سبحانه وتعالى إنما أراد من وراء هذا اليوم حسن الاستعداد منا لهذا اليوم ربنا لما بيقول لنا دايما يا جماعة الآخرة الآخرة أذكروا أكثروا من ذكر هدم اللذات إن ربنا سبحانه وتعالى زي ما النبي قال لنا أكثروا من ذكر هدم اللذات إن النبي عايز يقول لنا يا جماعة إن المقصود من اليوم ده هو العمل مش المقصود إن أنا أقول لك أكثروا ذكر هدم اللذات علشان أنت تفضل كئيب طول حياتك لا ولكن المقصود العمل وده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة قال له النبي وما أعددت لها أنت أعددت إيه اللي يعني المفترض اللي يشغلك بالقيامة مش وقتها إنما اللي يشغلك بالقيامة أنت عملت لها إيه أنت أعددت لها إيه لما سألوه يا رسول الله من أكيس الناس فقال أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم استعدادا لما بعد الموت ده المطلوب يا إخواني ده هو المراد الآن لما ربنا بيذكر لنا مثل هذه الصور هتلاقوا بعدها على طول العمل هتلاقوا بعدها على طول العمل أو هتلاقوا بعدها على طول عتاب ربنا الأقوام الدنيا ضحكت عليهم انشغلوا بالدنيا ونسيوا الآخرة ده المقصود من وراء هذه الصور إنك تحسن العمل وإن كنت على ذنب ابعد أقرب ما يدل على هذا الصورة اللي بعدها على طول الناس اللي بتغش وبتسرق وبتاكل أموال الناس ظلما وزورا ربنا لما حذرهم قال لهم خدوا بالكم انتوا هتقفوا بين ايدين ربنا سبحانه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يبقى ربنا لما بيتكلم عن هذا اليوم يبقى يتكلم عن حاجة من اتنين ذنب لازم تسيبه لانك مش حمل عذابه في الاخره او طاعه انت مقصر فيها لازم تجتهد فيها دلوقتي عشان هتقابل ربنا سبحانه وتعالى دي الفايده الثالثه ان المقصود الاساسي من وراء هذه الصور هو العمل كما سيتبين لنا الان ان شاء الله تبارك وتعالى الفائده الرابعه هذه الصوره صوره مكيه هذه الصوره صوره مكيه والصوره المكيه دائما لها محاور اساسيه اما ان هي خطاب للكافرين ان ربنا بيخاطب بها الكافرين بيحذرهم من يوم القيامة أو يعاتبهم الله سبحانه وتعالى على جر... على جرأتهم عليه سبحانه زي ما ربنا اتكلم مثلا مثلا في سورة مثلا فصلت في سورة فصلت وهو يحذر الكفار والمنافقين لما ذكر هيمنته على السماوات والأرض وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين إن ربنا ذكر هيمنته على خلقه في الدنيا بذكر عذاب عاد وثمود وذكر هيمنته سبحانه وتعالى على الناس في الآخرة ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم إلى آخر الآيات أو إن هي تكون بتكلم المؤمنين بتذكرهم بالنعيم العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعده لهم أو إن هي بتعالج أزمة من أزمات المؤمنين زي مثلا سورة العنكبوت سورة العنكبوت هي نازلة لإعداد المؤمنين للهجرة إن هم هيهاجروا لربنا سبحانه وتعالى وهيسيبوا أماكنهم هيسيبوا مكة وهيروحوا المدينة فكانت نازلة لإعداد هذا الجيل سورة الانفطار هي صورة فيها عتاب صورة فيها تهديد من الله سبحانه وتعالى لكل من تجرأ عليه فالفائدة الرابعة إن صورة الانفطار صورة مكية المقصود منها واحد التهديد والوعيد لجنس الإنسان لجنس الإنسان الذي اغتر بربه سبحانه وتعالى بجن... لجنس الإنسان الذي اغتر بالحياة الدنيا لجنس الإنسان الذي اغتر بحلم الله وعفو الله لجنس الإنسان الذي اغتر بالشيطان وغره الشيطان لجنس الإنسان الذي اغتر بقرم الله عليه أدي المقصد الأول من الصورة اتنين المقصد الثاني من الصورة إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر هذا العبد بعظيم منن الله عليه وعظيم كرم الله له كيف أنه ستره وكيف أنه أكرمه وكيف أنه سخر له ما في الكون وكيف أنه خلقه فسواه ثم عدل خلقته سبحانه وتعالى أما الأمر الثالث فهو أن الله سبحانه وتعالى يوضح بقى الطريق للناس يا جماعة هذا طريق أهل الإيمان وده طريق أهل الكفر وانت عليك تختار يبقى إذا هذه مقاصد الصورة الثلاثة اللي ينبغي أن هي تكون حاضرة قدامنا الآن الفائدة الخامسة بداية الصورة أما بداية الصورة فهي تتكلم عن هيمنة الله سبحانه وتعالى على خلقه وربنا سبحانه وتعالى قبل ما يهددك وقبل ما يهدد الإنسان اللي هو بعيد عنه أو بيعصيه أو لا يتقيه ذكر الله سبحانه ذكر الله سبحانه وتعالى أنه قادر أنه قادر سبحانه وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى يعني لا يعجزه أحد لا يعجزه أحد سبحانه وتعالى فبدأ الله سبحانه وتعالى الصورة بذكر الهيمنة العامة على كل الخلق على السماوات على الكواكب على البحار على الأرض هيمنة كاملة من الله سبحانه وتعالى فيقول ربنا تبارك وتعالى إذا السماء انفطرت ومعنى انفطرت هنا يا إخوان أي انشقت وتصدعت انشقت وتصدعت وإذا الكواكب انتثرت الله الآن سبحانه وتعالى يوضح لنا حال الإنسان في هذا الوقت يا جماعة السماء انت, انت قاعد الآن على الأرض وشايف أمامك السماء بتنشق وانت الآن ترى الكواكب تتناثر بتتساقط قدر الخوف والرعب والهلع اللي يصيب الإنسان في هذا الوقت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت يخرج منها النار أو مياهها فجرت فإنها ستغرق كل شيء تغرق كل شيء الأنهار البحار بتفجر ف... فمياهها ستنفجر على الأرض هتجري على الأرض بيقولوا انفجرت عين ماء يعني خرج منها الماء وغطى الأرض وإذا البحار فجرت حلك أيها الإنسان المسكين أنت إيه أنت إيه أمام قوة السماوات أنت إيه أمام الأرض بعظمة خلقها أنت إيه أمام هذه الكواكب أمام هذه الكواكب أنت إيه أنت ولا شيء إيه اللي يغرك بربك عز وجل إيه اللي يغرك بربك عز وجل إيه اللي يغرك فربنا سبحانه وتعالى لما يذكر هذه الأمور يقول لك أنت ولا شيء اوعى في يوم من الأيام يدخل فيك ما دخل في قوم عاد من أشد منا قوة أصحاب المال اوعوا في يوم من الأيام يدخل في قلوبكم ما قاله قارون إنما أوتيته على علم اوعى اوعى في يوم من الأيام أنت كشاب ربنا من عليك بالصحة والله العظيم في لحظة تسلب هذه الصحة في لحظة تسلب هذه النعمة في لحظة يتسلط عليك مرض من الأمراض خلاص تضيع يا إخواني الأمراض ربنا سبحانه وتعالى بيرسلها على أقوام من باب البلاء لهم ليرفع الله لهم درجتهم وفي أمراض ربنا بيرسلها على أقوام للعذاب ممكن نفس المرض مرض واحد ربنا يرسله الإنسان علشان يرفع له درجته لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى له أن يعيش في الدنيا الله لا يرضى له إلا بالجنة فيرسل له هذا المرض علشان يرفع له درجته يرسل له هذا المرض علشان يدخله بالمرض الجنة ونفس المرض يروح على ناس تلاقيه سبحان الله علشان يهلكهم ليزدادوا عذابا في الدنيا قبل عذاب الآخرة يا إخواني يا أحبابي الأمراض أنا كل ما أقف مع بعض الدكاترة إخواننا واسألهم عن أمراض يا جماعة ممكن مرض واحد يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى خلق للإنسان جهاز, جهاز مناعة جهاز المناعة ده مسؤوليته إنه أي جسم غريب يجي يخش الجسم يحاربه ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرسل المرض ده لأقوام علشان يرفع لهم الدرجة ممكن في بعض الأوقات ربنا سبحانه وتعالى بقى إيه يصيبهم بمرض المرض ده إيه إن جهاز المناعة ده يصيبه فيروس الفيروس ده بدل ما جهاز المناعة يحارب الأجسام اللي داخله الجسم غريبة يحارب الجسم يحارب الجسم يرسله الله عز وجل لأقوام ليرفع درجتهم يرسله الله عز وجل لأقوام ليكفر عنهم سيئاتهم ويرسل ربنا سبحانه وتعالى ده سبحانه وتعالى المرض ده على ناس علشان يتعذبوا عشان يتعذبوا انت ولا شيء انت ولا شيء ايه اللي غرك في الدنيا ايه اللي غرك غرك في الدنيا المال الدنيا اللي انت بتجري وراها اللي انت بتجري وراها تطلع من من من مستشفى لمستشفى ومن عياده لعياده وتنسى ربنا ان ان انت النهارده قاعد ليل نهار مغرور بالنت قاعد من موقع لموقع من صفحه لصفحه بتجري النهارده ورا الفلوس من موقع لموقع ومن شركه لشركه بتجري النهارده ورا ايه بتجري ورا الدنيا طب اسمع ربنا بيقول لك ايه ودي الفائده السابعه النهارده واذا القبور بعثرت يعني ايه واذا القبور بعثرت قال اهل العلم لها معنيان المعنى الأول وإذا القبور بعثرت أي أخرجت الأرض ما فيها أخرجت الأرض ما فيها أنت مش كنت بتجري ورا الذهب كل الذهب اللي في الأرض خرج منها أمثال الأسطوان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مش هي دي الدنيا اللي أنتوا كنتوا بتجروا وراها مش هي دي الدنيا اللي الناس بتقتل بعضهم بعضا عليها مش هي دي الدنيا آدي الدنيا هتستفيدوا منها بإيه آدي الدنيا ما هي الدنيا كده ما هي الدنيا كده هتجمع بيها في يوم القيامة هتشيل الصوان الذهب فوق كتفك وتطلع بيها تقابل ربنا مش هتنفعك وانت عارف ان مش هتنفعك انت عارف كويس جدا انك مش هينفعك في الوقت ده الا ركعتين صليتهم في جوف الليل الا تسبيحة سبحتها في وهكذا انت عارف ده كويس يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم قال تلقي الارض افلاذك بديها تطلع الارض كل ما فيها من الدنيا الدنيا الفلوس بقى والكنوز والبترول والذهب والفضة كل كل الدنيا تطلع على الأرض أهل الدنيا في الوقت ده في الوقت ده هيجروا ورا الدنيا أبدا أبدا خلاص لأنهم يعلموا علم اليقين هو أنت لازم لازم ما تعرفش قيمة الدنيا غير لما تقابل ربنا الناس اللي شغلتهم الدنيا عن ربنا الناس اللي شغلتهم أعمالهم عن ربنا لحد إمتى الشباب اللي كان ما شاء الله في فترة جامعة ممتاز في الطاعة والعبادة بعد الجامعة ودخل الدنيا نسى ربنا نسى الدروس ونسى القرآن نسى كل حاجة الأخت اللي كانت شغالة في الدعوة وقتلة نفسها في الدعوة قبل الجواز بعد جوازه عشان ربنا اختار لك الزوج الصالح والأولاد الصالحين نسيت ربنا معقول معقول الدنيا بتغرنا بهذه الصورة شاب النهاردة أيام ما كان في كلية هندسة كان شعلة نشاط في تعليم الناس بعد ما يخلص جامعة من موقع لموقع ومن شركة لشركة والنهاردة ينسى الدين وينسى العبادة معقول وإذا القبور بعثرت معناها إن الأرض طلعت كل ما فيها الأرض طلعت كل ما فيها كل هي دي الدنيا في الوقت ده أنت بتوقن إن الدنيا دي ما بتنفعش فما بالك بقى إنك خلاص بصيت للدنيا وعارف إنها ما بتنفعش فما بالك بقى إنك زمان زمان بعت الآخرة علشان تكسب دنيا بعت ضميرك علشان تكسب دنيا بعت ذمتك علشان تكسب دنيا معقول معقول وإذا القبور بعثرت أي أخرجت ما فيها من الدنيا من دنيا الناس الذهب والفضة اسطوانات ذهب عروق ذهب قدام الناس لكن خلاص قال بعض أهل العلم وإذا القبور بعثرت أي قلبت قلبت وخرج من فيها خرج من فيها تخيل معايا قدر الهول قدر الهول قدر الفاجعة انك ترى الارض كده عمالة تبعثر بين ايديك تبعثر بين ايديك وزلزلتها دي زلزلتها دي قال الله وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ده دي لما الارض اتزلزلت مجرد الزلزال بس رعبت الناس فما بالك لما ترى القبور بقى عمالة تبعثر تبعثر وتقلب وتخرج هياكل عصمية وتبدأ تتجمع ويظهر هذا أمامك هيكون وضعك إيه قدر الرعب والخوف أشد من ذلك إنك ترى الناس خارجين من قبورهم وهم في قمة الرعب وهم في قمة الخوف وبعضهم في قمة الندم يا ترى الوضع هيكون إيه الفائدة الثامنة علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت قال أهل التفسير علمت نفس ما قدمت أي ما أقامت من فرائض الله وما أخرت أي ما ضيعت يعني أنت قدام عينيك وأنت خارج من قبرك شايف قدام عينيك الصلاة اللي أنت صليتها والصلاة اللي أنت ضيعتها الزكاة اللي أنت أديتها في سنة وضيعتها في سنة زكاة الذهب بتاعك اللي أنت قدمتها في سنة وسبتها في سنة كل ده بقى قدام عينيكي كل ده قدام عينيك كل ده قدام عينيك الفرائض اللي ربنا فرضها عليك قدام عينيك انك لما اتعرض عليك الفاحشه قلت لا لله هسيبها واتعرض عليك انك لما اتعرضت عليك مره تانية وقعت فيها برضه قدام عينيك علمت نفس ما قدمت واخرت القول الاول لاهل التفسير اي علمت نفس ما قدمت من الفرائض فعملتها وما اخرت اي ضيعت كل عباده انت قدام عينيك شايفها كل عباده قدام عينيك شايفها القول الثاني علمت نفس ما قدمت وما أخرت علمت نفس ما قدمت أي من طاعة وما أخرت أي من معصية وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كل طاعتكم هتشوفوها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وكل معاصيكم برضه هتشوفوها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى خارج من قبرك شايف ده وشايف ده وقال بعض أهل العلم علمت نفس ما قدمت وأخرت ده متعلق بعملك في الدنيا وعملك ما بعد الدنيا عملك اللي كان في الدنيا وعملك اللي بعد كده بعد ما بتموت هو في حد له عمل بعد ما مات آه اتنين أما أهل الصلاح والله يا إخواني أنا كنت قاعد امبارح في المكتبة وعيني وقعت على كتاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين شوف الشيخ مات من كام سنة ومع ذلك سبحان الله ما زلت إلى الآن تفتح تفسيره وتفتح كتاب الفقه بتاعه تستفيد منه الشافعي مات من إمتى ولا زالت علومه تدرس إلى الآن الإمام أحمد مات من كم سنة معاذ بن جبل مات من كم سنة أبو هريرة مات من كم سنة ومع ذلك ما زالت هذه الأعمال اللي عملوها ما زالت قائمة علشان كده لما ربنا يقول لنا علمت نفس ما قدمت وأخرت ودي الفائدة الثامنة وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لك أيها الإنسان كما أنت تجتهد في الدنيا في العمل الصالح اجتهد أنك بعد ما تموت يكون لك عمل صالح اجتهد ان انتوا يكونوا لكم يكون لكم بعد موتكم عمل صالح اعملوا دلوقتي لان انت لما تموت اولادك هيتشكلوا على الميراث واذا كانوا صالحين هياخدوا الميراث من غير شكل وكل واحد هياخد الميراث ده يصرفه على زوجته وعلى اولاده وخلاص هتتنسى احد ابائنا لما مات ترك لاولاده ملايين بعد ما كان سافر بقى الخليج وجاب اموال ملايين وشقق وعقارات وحاجات من كده يوم ما الاب ده مات وجالي اولاده بعدها فتره والكلام ده تقول يا شباب يعني اعملوا حاجه لوالدكم والدكم ياما اتمرمط علشانكم اعملوا حاجه لوالدكم فبيقول لي ان شاء الله بس احنا على سفر وراجعين شوفوا الحال فبقول له انت رايح فين قال لي والله الاولاد اتضغطوا من موت جدهم فانا اوديهم مارينا راح مارينا ورجع وخد معاه اخواته بعد ما اخدوا الملايين بتاعه والدهم اللي عاش طول حياته علشانهم خدام ليهم رجعوا من مارينا بعدها باسبوع 10 ايام فلقيته بقول له ها فاكر الموضوع اللي أنا كلمتك فيه لازم نعمل يعني صدقه جاريه لوالدكم قال لي اه طبعا وانا النهارده جاي اكلمك في الموضوع ده آه، قلت له طيب انتوا ما شاء الله عملتوا ايه في مارينا قال لي والله الحمد لله كانت جميله والحمد لله احنا زودنا في القرشين شويه بس الحمد لله قلت له ها صرفت كام قال لي حوالي 45000 جنيه في اسبوع 45000 جنيه قلت له ما شاء الله يعني ربنا يا رب يسعدكم ويوفقكم ولعل نهايتكم في طاعه والكلام ده فوجئت يا أخ... اخواني بيقول لي انا جاي بقى اكلمك عشان موضوع والدنا قلت له ها تعمل صدقه جاريه اكيد له قال لي اه طبعا انا كلمت اخواتي وجايبين مبلغ بسيط كده علشان يعني آه، نعمل بيه صدقه جاريه لوالدنا وبقيته بيطلع ليا ظرف آه، ظرف بعد ما ادهوني فانا قلت يا ربي صدقه جاريه ايه اللي في الظرف دي يعني معقول يكون شيك ما هو شيك الظرف رفيع جدا معقول يكون شيك فبفتح الظرف لقيتهم جايبين لي 427 جنيه متخيلين 400 صارف في مارينا فوق ال 47000 جنيه ويقول لي جايب لك 427 جنيه حاجه زي كده متخيلين قدم لنفسك وانت عايش اعمل لنفسك الصدقه الجاريه وانت عايش انا مش كل الاولاد كده في اولاد ما شاء الله صالحين والله انا اعرف اخ من اخواننا الصالحين يوم ما والده مات كان سايب له مبلغ كبير قال انا مش عايز المال انا ربنا اغناني المال ده انا عايز اعمل بيه صدقه جاريه لوالدي في شباب كده وفي شباب كده انت ما تعرفش بكره الدنيا فيها ايه ما تعرفش انت هتموت امتى قدم لنفسك العمل الصالح كل واحد من الصحابه زي ما قلت لكم كان بيهتم انه يكون له بصمه بيهتم انه يكون له عمل اخره بعد موته هو مات واتحط في القبر وعمله الصالح ما زال موجود حته الارض اللي اشتراها عثمان علشان تتحط في مسجد النبي كل واحد بيصلي فيها الى الان في ميزان حسناته المصحف اللي انا ماسكه الان ده بصمه من بصمات عثمان سموه مصحف عثماني كل حرف بيتقرأ فيه في ميزان حسنات عثمان أبو بكر وماله اللي عمله صدقة جارية عملها صدقة جارية عملها أبو بكر مات وخلاص محطوط في قبره والأعمال الصالحة اللي عملها ما زالت موجودة أبو هريرة مات واتحط في قبره الحمد لله رب العالمين أبو هريرة مات واتحط في قبره وما زالت الأحاديث اللي رواها عن رسول الله ما زالت بتروى في ميزان حسناته فالفائدة السابعة إن لما ربنا يقول لنا علمت نفس ما قدمت و- وأخرت لازم نفهم كويس جدا إن ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية- الآية يحثنا حثا أكيدا على إن الإنسان زي ما اهتم بالعمل الصالح في الدنيا يهتم بإنشاء عمل يظل موجود له بعد بعد بعد موته مصحف حطه في مسجد سبيل ميه جهاز حطه في مستشفى وهكذا اجتهد في حاجة زي كده الفائدة التاسعة قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الفائدة التاسعة وهي تفسير العلماء لهذه الآية إيه اللي غر الإنسان ما غرك بربك الكريم واحد قال قتادة والله ما غره إلا الشيطان إنك في يوم من الأيام اتبعت الشيطان بتاعك الشيطان اللي نيمك عن الصلوات الشيطان اللي أمرك إنك تنظر للبنات يمين وشمال الشيطان اللي أمرك إنك تخش على المعاصي من وقت لآخر ما غرك إلا هذا الشيطان قال الله سبحانه وتعالى وغركم بالله الغرور غرور هنا بمعنى الشيطان الشيطان اللي وقف لك على باب الطاعة وصبتك عنها سمعت كلامه الشيطان اللي حسك على معصية الله برضه وسمعت كلامه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بجميع أطرقه قعد له في طريق الإسلام تسلم تذر دينك ودين أبائك ودين أجدادك فعصاه فأسلم قعد له في طريق الهجرة تهاجر تذر أرضك وسماءك ومالك فعصاه فهاجر قعد له في طريق الجهاد تجاهد وتقتل وتسبى و- و- ويتم الأطفال وترمل المرأة وتتزوج فعصاه فجاهد فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة ده الإنسان السعيد اللي ما غرهوش الشيطان الشيطان جاي يقف له على طريق طاعة ما شاء الله كمل في طاعته قال له نام عليك ليل طويل لا هقوم أصلي آه، آه، انت لسه الحياة قدامك طويلة لا من دلوقتي هعمل لسه انت شاب لما تبقى على الستين ولا لا لا لا انا هعمل من الان خد المال وايه المشكله ده ده هديه لا دي رشوه لا دي رشوه ما غرك بربك الكريم اول واحد غرك اول واحد ضحك عليك الشيطان اول واحد ضحك عليك الشيطان اوعى يضحك عليك قال قتاده والله ما غر ابن ادم غير هذا الشيطان اثنين قال ابو بكر الوراق رحمه او قال عمر رضي الله عنه ده الامر الثاني اللي بيغر الانسان ويمنعه عن العمل الصالح او بيخليه يتجرأ على الله قال قال عمر غره عفو الله غره عفو الله إذ لم يعاقبه من أول مرة في ناس بتتجرأ على ربنا ليه؟ لأن ربنا ما عاقبوش من أول مرة إنه أذنب مرة وربنا سابه وأذنب التانية وربنا سابه اوعى يا إنسان اوعى يا ابن آدم يغرك إن ربنا سابك مرة والتانية ده ده من كرمه من عفوه من عفوه إنه سابك مرة والتانية ومش معنى إنه سابك مرة والتانية والتالتة إنه هيسيبك على طول لا والله بل قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين هيسبك مرة والتانية والتالتة متزوجة وبتتكلم في التليفون كلمات مكالمات محرمة محرمة هيسيبك مرة والتانية والتالتة بس بعد كده هتتفضحي هتتفضحي سبك مرة والتانية والتالتة وما اتفضحتش بس هتتفضح تاني وقلت لكم قبل كده اثر الراجل اللي كان سرق وايديه اتقطعت ودخل على الامام احمد في المسجد بيقول له ها دي اول مره قال له لا ده المره رقم 12 او 13 قال له والله علمت انه ما كان ليفضحك من اول مره اوعى في يوم من الايام حد يغتر ان ربنا ما عاقبهوش ان ربنا ما انزلش عليه عقوبه من اول مره مش شرط انه يعاقبك من اول مره لا لانه كريم هيسيبك المره الثانيه والثالثه ليه علشان تتوب مش علشان تفضل تعمل المعاصي هيسيبك مره والثانيه والثالثه لسه شاب بيشكي لي من قيمه كام يوم يعني انه رجليه غاوت والعياذ بالله يكلم بنت والثانيه وهو متزوج قال لي كنت حريص جدا حريص جدا ان اول ما اروح البيت امسح الرسائل وامسح سجل المكالمات علشان زوجتي ما تعرفش وعشت حوالي سنتين ثلاثه على هذا الوضع ومحدش يعرف اي حاجة خالص لحد ما في يوم من الايام اتفضحت لحد ما في يوم من الايام اتفضحت يعني امر عجيب ما غرك بربك الكريم اول واحد الشيطان غرك اتنين عفو الله غرك تلاتة انه سترك انه سترك قال الفضيل بن عياض اذا قيل لي ما غرك بربك فأقول غرني ستره المرخى علي غرني ستره المرخى علي بس افهموا افهموا كويس افهم يا إنسان افهم يا ابن آدم إن الستر اللي ربنا أرخاه عليك ده هيرفعه عنك إن ما كانش في الدنيا هيبقى في الآخرة هيرفع عنك الستر في الآخرة هتتحمل الفضيحة بل قال الحسن وده الأمر الرابع اللي غر الإنسان غره جهله بربه ما غره إلا جهله بربه اللي غر الإنسان بربنا إنه جاهل ما يعرفش مش عارف مين هو ربنا لأنه لو عرف ربنا سبحانه وتعالى ما كانش عمل كده زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في كثير من صور القرآن على رأسها مثلا صورة فصلت لما ربنا سبحانه وتعالى قال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن شوف ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم انت ظنيت انك لما عملت معصية ان ربنا مش شايفك لانك لو كنت تؤمن ان ربنا شايفك ما كنتش عملتها اصلا انك لما فتحت النت كنت مش واخد بالك ان ربنا شايفك لانك لو كنت مؤمن ان الله يراك ما كنتش عملت كده اسمع للآية دي اسمع للآية دي لكل إنسان جهل بقدر الله لكل إنسان غاب عنه عظمة الله لكل إنسان غاب عنه أن الله جبار منتقم اسمع الآية دي تسمعها بقلبك كده علشان تعرف خطورة إنك تكون جاهل بالله إنك تكون جاهل بالله قال الله سبحانه ولكن ظننتم أن الله ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أرداكم كان سبب انكم ترميته في النار عشان كده ربنا بيقول لك يا انسان يا ابن ادم ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم غرك كرمه غرك عفوه غرك ستره كيف تتجرأ عليه وقد خلقك وسواك وعدلك وهذه الفائدة العاشرة ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك يعني ايه فسواك فسواك معناها سالم الأعضاء سالم الأعضاء بتعرف تتنفس غيرك قاعد في المستشفى علشان أنبوبة أكسجين غيرك بتجيله أزمات علشان مش عارف يتنفس ربنا من عليك بالبصر تعرف تمشي في الشارع مش كل شوية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم الصبر كل إنسان حرم من نعمة البصر امبارح كان عندي درس بعد العشاء في أحد المساجد مع مجموعة من الأخوة درس تربوي والنور قطع والمسجد عالي شوية وأنا نزل على السلم أنتوا مش متخيلين قدر الخوف إن رجلي تزل فهقع إداك العين فبتشوف بيها إنك بتسمع يا اخواني انا كنت في يوم من الايام عند المسجد عندي بجمع الناس كده مش في البيت مش في المساجد في بيوتهم بجمع اهل الخير كده وبنتجمع مع بعض وبنتذاكر كده مع ربنا نتذاكر كده ربنا سبحانه وتعالى وصفاته واخلاقه وانا قاعد في الدرس في يوم من الايام بقول لفلان مش كده صح فقال لي والله يا اخواني يعني ده اخو واحد من اللي بيحضر معنا في المسجد والله يا اخواني ما استطاع انه يقول جمله على بعضها فانا قلت اللي انا فزعته خضيته احرجته فا اه ايوه فعلا صح زي ما حضرتك قلت مش عارف ايه وخرجته من الموقف ده لان حسيت انه احرج جدا وسط الناس فبعد الدرس لقيت اخوه جاء قعد جنبي وقال لي يا شيخ احمد ادعي لاخويا فبقول له خير قال لي اخويا ده مهندس بترول كبير جدا وجات له جلطه عارفين الجلطه جت فين الفصوص بتاعت المخ كل فص مسؤول عن حاجه معينه في جسم الانسان في من ضمن الفصوص فص مسؤول عن الكلام انك تتكلم وفص تاني مسؤول عن ترتيب الكلام فص مسؤول عن ترتيب الكلام في فصل يخليني ارتب الجمله كده الفص ده لو حصلت له مشكله مفيش جمله تبقى متركبه على بعضها كلمه من الشرق وكلمه من الغرب ما يعرفش يكون جمله مفيده بيقول لي جات له جلطه الجلطه دي جت في فص من الفصوص دي فما بيعرفش يقول جمله على بعضها مستويه الذي خلقك فسواك الذي خلقك فسواك ان ربنا اداك كلى مش محتاج انك كل يوم تتمرمط تروح تغسل انك كل يوم تقعد طابور طويل عشان تخش المركز علشان تغسل ربنا سبحانه وتعالى خلقك فسواك اداك رجلين بتمشي بيهم مش عاجز ما بتعرفش تمشي خلقك فسواك من عليك بكل هذه النعم تتجرأ على ربنا بنعمه تتجرأ على ربنا بفضله عليك ازاي ازاي يا انسان تعمل كده ازاي يا ابن ادم تعمل كده انت مش عارف انك ممكن في لحظه في لحظه تروح اخ زميلنا كانت له اخت والله يا اخواني في لحظه وهي ان شاء الله هو اخونا ده من الدعاء احسبه من الصالحين واخته احسبها ما شاء الله من الصالحين ولكن هو البلاء في لحظه في لحظه في لحظه جالها فيروس فيروس الفيروس ده دخل على الكلى ف- بوظها دخل على الرئتين بوظها دخل مش عارف ايه بوظ بوظ بوظ في لحظه في في في, في ظرف ساعتين ماتت فيروس بس فيروس بس ماتت في, في فيروس بس حاجه حاجه لا ترى خليه سرطانيه انت ما تشوفهاش في لحظه انت ضعت ازاي تتجرأ على ربنا ازاي تتجرأي على ربنا ممكن في اللحظة اللي انت والعياذ بالله بتعصي فيها الله عز وجل ربنا يدي أمر الخلية واحدة لخلية واحدة اخرجي من مكانك بس بس مش أكتر من كده يا جماعة مش أكتر من كده أنا شفت حالة مرضية ربنا يا رب يعافيني ويعافيكم يا رب ويعافي مرضى المسلمين الحالة دي مصابة بسرطان في الرئة تشوفوا أنا قاعد مع الدكاترة بيقولوا لي الرئة الورم ده غطى رئه فما عادش خلاص اي عم وقفه عن عملها والرئه الثانيه مش عارف حوالي 70% منها بايظه مش شغاله تشوف الحاله دي وهي مش عارفه تتنفس تشوف الحاله دي وهي مش عارفه تتنفس ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم احد اخواننا جاله مرض بسيط بسيط نزل والله والله يا اخواني النهارده كنت في زياره ل- ل- لاحد ابائنا الاحباب في مستشفى من المستشفيات وانا خارج من مجموعه من الناس عرفتني فجت سلمت عليا وسؤال يا شيخ انا واقعه في بلاء خير يا اخت تقول لي وزوجها واقف واختها واقفه ووالدتها واقفه تقول لي ما اعرفش انا مره واحده كده نزلت 30 كيلو 30 كيلو في, في ايام معدوده والدكاتره مش عارفين ايه المشكله رحت للدكاتره مش عارفين ايه المشكله اخ من اخواننا في, في, في ايام بسيطه بقى عظم على على شويه لحم عظم على جلد على عظم جلد على عظم بس مش اكتر مش أكتر. مش عايز اقول لحم مفيش لحم اصلا ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فسواك فسواك هنا دي الفائده الحادية عشر اما ان تكون بمعنى سلامه الاعضاء ان ربنا ادالك اعضاء ما شاء الله سليمه سليمه استفيد بيها سخرها في نعم ربنا سبحانه وتعالى المعنى الثاني وهو قول الذن- قول ذي النون المصري قال فسواك أي سخر لك الخلق سخر لك الخلق كنت بسجل حلقات بسجل بعض المقاطع كده آه، في راس البر على البحر فنظرت كده سبحان الله على المركب كده وهي ماشية وأرجو أن كل إخواننا يخشوا على الصفحة صفحة الشيخ أحمد جلال يتابعوا عليها ال ال ال الفيديوهات دي فيديوهات قصيرة ولكن سبحان الله هتغير فينا كتير إن شاء الله فسبحان الله الله الذي سخر لكم الفلك أسخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره لو ربنا رفع التسخير في لحظة من اللحظات عن الفلك اللي بيحصل هتغرق هتنزل هي ماشية على البحر بقدرة ربنا عز وجل ده مسمار واحد منها بس مسمار واحد لو اتسابها هي هتغرق السفينة هتنزل السفينة مسمار لو اتحط على البحر هتنزل فبالك بقى ما- آلاف المسامير آه، قطع حديد ماشية ايه اللي ماشية تسخير ربنا تسخير ربنا دي الفائدة الحادية عشر ان في نعمة اسمها اعظم نعمة ربنا اداها لنا من اعظم نعمة اسمها نعمة التسخير ان ربنا مسخر ليك كل حاجة سخر ليك سخر ليك كل حاجة تخيل الان ان المركب دي اترفع عنها التسخير ايه اللي هيحصل بتغرق في لحظة تخيل النهاردة سبحان الله ان ربنا رفع التسخير بين الارض والسماء بين الارض والشمس فالارض قربت من الشمس سنتيمترات عارفين اللي يحصل الكون يتحرق الارض تتحرق طب لو بعد شويه الارض تجمد انه سخر ليك كل حاجه تخيل في يوم من الايام ان ربنا سبحانه وتعالى رفع تسخيره عن العربيه وانت ماشي بيها واحد ماشي بعربيته على الطريق السريع ربنا سبحانه وتعالى رفع التسخير عن فردة الكاوتش عارف ممكن ايه اللي يحصل احد اخواننا اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه واحد من اخواننا آه، اللي اتربوا معانا في الشارع واحنا صغيرين آه، سبحان الله سبحان الله شوف شوف آه، مسافر دمياط بالعربيه بتاعته كلم اخ زميلنا تاني برضه جرده تيجي معايا قال له اه فقال له انا هغير والبس والكلام ده وعدى عليا عدى عليه بالعربيه فقال له والله انا بطني مش قادر وبدخل الخلاء كتير وعندي حالتي تعبانه جدا اه، توكل انت على الله انت صاحبنا يطلع اه، الكاوتش بتاع العربيه ربنا رفع عبس التسخير عنه ربنا سخن مكان العجله دي تمشي في مكانها تجري في مكانها رفع التسخير خرجت من مكانها ما عرفش يسيطر على العربيه عدى على الجانب الثاني جت عربيه مقطوره اتفرم اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه بس عشان رفع التسخير فلما بيقول لك فسواك يعني سخر ليك كل حاجه سخر ليك كل حاجه اللي ممكن في نفس اللحظة في نفس اللحظة يترفع التسخير فتضيع خلايا ماشية كده لا امشي كده عملت غدد سرطانية والعياذ بالله مات العبد ضاع العبد هلك العبد بس الذي خلقك فسواك فعدلك في قراءة أخرى فعدلك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين مشكلة الناس هنا في الحتة دي ودي الفائدة الثانية عشر مشكلة الناس في الجزئية دي إن يوم الدين مش قدام عينيهم مشكلة الناس في الجزئية دي إنهم عمرهم ما فكروا في هذا اليوم مشكلة الناس هنا إنهم ما استعدوش ما اجتهدوش علشان اليوم ده ما اجتهدوش علشان اليوم ده عشان كده أنا دايما بقول لكم يا إخواني السعادة كل السعادة إن اليوم ده يكون ب- بين عينيك نصب عينيك صدقني هي دي السعادة الحقيقية من كانت الآخرة همه من كانت الآخرة همه أم بالليل يصلي لأنه خايف من يوم القيامة أم في جوف الليل يصلي قيام ليل أصله خايف من ظلمة القبر حافظ على الصلاة أصل الصلاة نور وهت- هتنور ليه على الصراط اجتهد قوي قوي انه يحسن لجاره لان النبي قال اول خصمين بين يدي الله عز وجل جاران اجتهدت قوي ان هي تحسن لزوجها علشان ان هي اذا احسنت لزوجها قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنه الثمانيه شئتي اجتهد قوي ان المال بتاعه يكون حلال لان ال- ال- ايما جسد نبت من سحت فالنار اولى به اجتهد جدا ان المال يكون حلال عشان ينجو من دي دول احبابي دول احبابي اللي اشتغلوا دول اللي اشتغلوا شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان اللي بيكذب بالدين ما بيعملش احنا عايزين الدين ده يكون عينينا قدام عينينا ارايت الذي يكذب بالدين شوف بقى شوف بقى شوف تكذيبه بيوم الدين انه نسى يوم الدين انه كذب بيه كانت النتيجه فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين اسمع فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هو ليه نسى الصلاه ليه قصر في الصلاه ليه ضيع وقت الصلاه يكذب بالدين يكذب بالدين 12 فائدة ذكرناه اليوم متعلقة بسورة الانفطار فكده إن شاء الله لعل لعل بإذن الله الدرس الجاي ناخد جزء منه نكمل الفوائد المتبقية ونكمل إن شاء الله نبدأ بقى في سلسلة إن شاء الله يعني نبدأ في سلسلة إن شاء الله الاستعداد لرمضان بيقولوا لي الوقت انتهى يعني أسأل الله سبحانه وتعالى اللي تكون 12 فائدة دولا قدام عينينا ونصب عينينا لأن صدقوني والله يا إخواني السعادة كل السعادة ان احنا نقرا القران ده ونعمل بيه عشان كده الواجب العملي سوره الانفطار قوموا صلوا بيها دلوقتي ركعتين اتنين بس صلوا بس بسوره الانفطار مش عايز منكم اكتر من كده بس عيشوا مع الصوره بالمعاني اللي انا قلتها دلوقتي يبقى احنا عل- علمنا وعملنا هينقص جزء واحد بس اللي ان شاء الله باذن الله بكره الصبح نبدا نعلم الناس الفوائد ال 12 اللي احنا استفدناهم من صوت الافطار ان شاء الله الفوائد ال 12 موجودين ان شاء الله باذن الله على الصفحه إيه، اخواننا الان بيكتبوهم ان شاء الله موجودين انا على الصفحه يا ريت ناخدهم ونبدا بقى ايه نطبق ونعمل عملي ونبدا ندعو الناس وهكذا وان شاء الله باذن الله نكمل الاسبوع القادم اذا ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا الحياه وانا اوصيكم يعني احد اخواننا الدعاه يعني مريض مرض شديد جدا يعني فانا اوصيكم يعني ان انتم تدعوا له في هذه الليله ان ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويبرئه من هذا المرض هذه وصيه وامانه في اعناقكم جميعا هو اخ من اخواننا الفضلاء وانا احسبه كذلك وزكى على احد وهو في حاجه الى دعواتكم يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيه وان يعافيه وأن يلبسه ثوب ثوب الصحة والعافية هو وكل مرضى المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
كن في حياتك قائدا كن في حياتك قائدا حتى تسود على العدا حتى تسود على العدا والشرع نبراس لنا لله تبقى عابدا أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء ظل الرسول معلما شرع نبراس لنا لله تبقى عابدا أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء ظل الرسول معلما